وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ثم أما بعد منظر ما يتنساش ابدا يا جماعه منظر واحد راكب عربيه BM فئه 7 او عربيه C 180 اي عربيه بالعربيات الفخمه وقاعد في العربيه باشا ويجي واحد يقعد يلمع العربيه ويقعد يطوق العربيه ويقعد يغسل العربيه وفي الاخر صاحبنا يقوم ضغط على زرار الازاز ينزل يديله جنيه ويطلع يكمل ويطلع يركب هم درجات عند الله سبحان الله العظيم ربنا بيقول لك اقف ربنا قال لك المنظر ده ما يعديش انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات يا جماعة في الدنيا كل حاجة درجات الموبايلات درجات العربيات درجات البيوت درجات كل الجمال درجات الذكاء درجات كذلك الآخرة كل حاجة فيها درجات درس الليلة خطير جدا درس الليلة إيقاظ في نقطة خطيرة جدا نقطة الطموح الأخروي يا جماعة هم درجات عند الله الفارق انظر كيف فضلنا الفارق ما بين أجمل ملك الجمال العالم وما بين واحدة جت في نو- وسط أفريقيا يعني ما فيش أي ملمح للجمال الفرق ما بين أذكى واحد للعالم في العالم وواحد دلوقتي ما عندوش عقل أصلا في مستشفى أمراض عقلية ولا الآخرة أكبر درجات واكبر تفضيله اكبر تفضيله ما بين اهل الجنه والنار لا ما بين اهل الجنه وبعضهم كمان يا جماعه يا شباب لو انا جيت دلوقتي عرضت عليك وظيفه خمس ساعات في اليوم ب 2000 جنيه في الشهر موافق على طول على طول طب لو سبتك شهر ورجعت عرضت عليك وظيفه 10 ساعات في اليوم ب 5000 جنيه في الشهر موافق يا ابني ده انت هتتعب اكتر موافق يا ابني ده انت هتتبهدل فيها موافق طب موافق ليه لان هاخد اكتر يا جماعه احنا ليه في الدنيا طموحين وفي الاخره زاهدين ليه في الدنيا عايزين نزيد وفي الاخره مش عايزين نزيد هم درجات عند الله كلنا قاعدين الوقت انا وانتوا قاعدين انا بتكلم وانتوا بتسمعوني ربنا يعلم قلوبنا كلها وشايفها ومطلع عليها سبحانه وتعالى وكلنا متقسمين درجات عند ربنا على حسب احوال قلوبنا يا ترى انت في انهي درجه درجات كل حاجه درجات الص- الميزان عند الميزان الناس درجاتهم درجات عند الله عند الميزان تخيلوا يا شباب لو احنا وصلنا لبطوله عالميه في الكوره وبدام تخيلنا تخيلوا انها كاس العالم يا سيدي مره من نفسنا وتخيلوا بدام خيال بخيال ان احنا وصلنا النهائي وبدام خيال بخيال بقى بنلعب البرازيل ويا سيدي بدام سرحنا احنا اتعادلنا صفر صفر يا سلام هنلعب بلانتيات مع البرازيل في نهائي كاس العالم يا شباب ده كان الشباب يموتوا فيها المهم هنلعب في نهائي كاس العالم دلوقتي مع البرازيل بلانتيات تخيل معانا عايزك تراقب معايا المشهد ده دلوقتي الفريق بتاعنا اللعيب بتاعنا داخل داخل داخل هيحط جون اهو الحمد لله الحمد لله حط الجون الاولاني بس استنى لسه ما نطمنش برضه ما تطمنوش من اولها اللاعب البرازيلي داخل داخل داخل حطها ياه معلش يلا ان شاء الله ربنا يكرمنا بعد كده اللاعب بتاعنا داخل داخل وكله مبرق وكله واقف وكله مترقب داخل ضيعها ياه يبدا اللاعب يحط ايده على راسه ويبدا الجمهور يقف ويبدا المدرب يبدا ي- ياكل في ضفره بقى وي- ويبدا يقلق ده اللاعب البرازيلي داخل داخل داخل حطها يبدا الناس بقى لا ده بقى خطر حقيقي ده بقت مشكله كبيره بعد كده داخل اللعيب بتاعنا داخل داخل انا شايف ان شباب الوقت خلاص هيموت مش قادر عايزنا نحطها يا ابني عايزيننا نكسب البرازيل انتوا اتجننتوا ضيعها طبعا وقام داخل اللاعب البرازيلي حاططها ايوه انا عايزك شفت الموقف ده بيوقف قلوبنا ازاي بيوقف قلوبنا وده في الدنيا وماتش اهو المنظر ده زي الصراط كفه حسنات وكفه سيئات ممكن حسنه حسنه اتحطت الحمد لله سيئة سيئة اتحطت يا رجعت تاني حسنة هتتحط يا- يا خسارة طلع كان فيها رياء ما كانتش الوجه اللي راحت سيئة حسنة سيئة سيئة تخيلوا يا جماعة في ناس حسنة ورا حسنة ورا حسنة كفة الحسنات من بدري طبة وفي ناس سيئة ورا سيئة ورا سيئة وفي ناس حسنة سيئة حسنة سيئة زي البلانتيات بتاعت النهائي كده بس الموقف ده مصير يا جماعة هم درجات انت عايز تبقى اي درجة على الصراط عايز تبقى اي درجة على الصراط عايز قلبك يقف على الصراط عايز قلبك يتخلع على الصراط ولا عايز تبقى مطمن من اولها هم درجات عند الله درجات على الصراط بعد ما اتكلمنا عن درجات الميزان درجات الصراط الصراط يا جماعه ده موقف رهيب الصراط ده موقف مهما تخيلناه العبور الرهيب من على الصراط ده عبور لا يتخيله عقل ولا يتخيله احد الا لما نيجي في الموقف ده تخيل انك انت داخل دلوقتي داخل على الصراط لو شفت احب الناس اليك بيقعد من على الصراط في جهنم مش هتبص له مش هتبص له مش هتقدر ده المرحله قبل الاخيره في يوم القيامه كله وتخيل ده ده انت تحت الجهنم دلوقتي بكل عمقها بتبص من تحت وانت مرعوب تخيل عمق الحجر اعلى برج في العالم الحجر يسقط من عليه في قد ايه ثواني الحجر بيسقط في جهنم 70 سنه عما بيوصل للقاع وتخيل ان الحجر ده تقيل جدا انت خفيف جدا هتقعد كام سنه عما توصل للقاع والعياذ بالله ربنا يعافينا انت داخل وانت مرعوب انك انت تقع مرعوب وبتبص مرعوب وسامع صوت تغيظ وزفير جهنم سامع صوت التغيظ والزفير وسامع اصوات المعذبين من تحتك وشايف الاجساد اللي جزء منها في جهنم وجزء منها بره وانت كنت لسه داخل من موقف رهيب اصلا قبل الصراط موقف المشركين والنصارى واليهود وهم بيقولوا نريد ان تسقينا فتعرض لهم النار كانها سراب يحطم بعضها بعضا يحسبوها ميه يجروا عليها يقعوا في النار وانت سامع صراخهم والمنافقين وهم ينادونهم الم نكن معكم انظرونا نقتبس من نوركم فضرب بينهم بسور انت لسه طالع صراخ المشركين وصراخ المنافقين في ودانك وانت جاي تعدي من على الصراط وجاي تعدي وبتبص على المنظر اللي قدامك لقيتهم درجات ودرجات ودرجات عند الله لقيت على الصراط انا يا جماعه انا لغايه دلوقتي عدد حوالي 14 نموذج مختلف على الصراط 14 نموذج انت مين فيهم انت مين فيهم انت اي درجه فيهم لقيت في خطاطيف على الصراط خطاطيف اللي قلوبهم اتخطفت بالشبهات في الدنيا شباب البلتوك اللي بيدخلوا على رمز النصارى الشباب بتوع عبره الشيطان الشباب اللي انضموا للمعسكر العلماني كل ده على قد ما خطاطيف انواع على حسب نوع الشبهه وعلى قد ما الشبهه غرزت في قلب الشاب على قد ما الخطاف غارس في جسمه وفي كلاليب يا جماعه للي شهوات اتكلبت على قلوبهم وحوطت بقلوبهم كلاليب مخصوصه لبتوع المخدرات والكيمياء وكلاليب كلاليب مخصوصه لبتوع المال الحرام وكلاليب مخصوصه لبتوع النساء وفتنه النساء وال- والنظر للنساء والاختلاط وكل كلوب على حسب ما الشهوه دي دخلت في القلب على قد ما بيغرس وبعد كده في حسك حسك ده اللي هو الشوك على حسب الذنوب اللي ذنوبهم كتير الحسك ده بيمسك فيهم على الصراط تخيل في تلاقي في ناس على الصراط الصراط ده رسم بياني للي انت كنت بتعمله في الدنيا الصراط ده بالظبط كل حاجه عملتها على الصراط في الدنيا هتحصل لك على الصراط في الاخره بالظبط في ناس بتقوم وتقع وتقوم وتقع دول اللي كانوا في الدنيا بيقوموا ويقعوا اللي في الدنيا كانوا واخدينها شويه قوموا وشويه وقع شويه يجوا وشويه يرجعوا وفي ناس قاعده تزحف بتزحف على الصراط خايفه تك- اي خايفه تقع اللي كان لربنا واخدها زحف زي السحلفه وللدنيا بيجري زي الطياره وفي ناس بتتجرجر حتى يمر اخرهم يسحب سحبه بيتجرجر عشان ينجو بيتجرجر يا ده, ده, ده اللي كان اصحابه بيجرجروه في الدين يا عم تعال كان مطلع روحه كان بيجي لربنا بالعافيه بالعافيه بعد ما 10 يفوتوا عليه و10 يكلموه وفي ناس يا جماعه بيطلع لسان لهب ياخدها ويوقعها وكل ده قدامك لسان لهب اه دول اللي عملوا المصايب بقى في السنه لهب مخصوصه لبتاع الزنا السنه لهب مخصوصه لبتاع الربا السنه لهب مخصوصه لبتوع الزنا العرفي السنه لهب مخصوصه لبتوع الخمره والعياذ بالله السنه لهب وبعد كده في ناس بت- بتقطع ما بتكملش بتقوم واقعه طب بيقع ليه لانه في الدنيا قطع لانه في الدنيا ما كملش طريق ربنا لانه في الدنيا ما رضاش يكمل جت فتنه ولا جت معصيه من معاصي زمان رجعته تاني بعد رمضان على طول وفي ناس بتتكب على مناخيرها في النار يكبوا على مناخيرهم ده ده اللي مدب اللي كان لسانه مدب اللي كان لسانه بيشتم ولسانه بيختب ولسانه بيقول اي كلمه في اي حاجه ده لسانه دبه في جهنم والعياذ بالله وفي ناس يا جماعه مخلطه ده على ده على ده خطاف على كلوب على حسك على مخلط على يقوم على يقع على يزحف على يتسحب وفي ناس تانية يا جماعه يا انوار نوره زي البرق وفي نوره زي الشمس وفي نوره زي عارفين جزمه ال- عارفين زي صابع رجليه الصغير وفي بينور ويطفي زي الكوتش بتاع الاطفال كده كل واحد على قد النور بتاعه وكل واحد سرعته على قد سرعتك في الدنيا للتوبه على قد سرعتك الوقت لما بتسمع الكلام ده للمبادره الى الطاعه على قد النور اللي كان في قلبك نور الايمان اللي انت حصلت من القران والعباده يا جماعه في ناس بيعدوا الصراط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فين يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه معه كانوا معاه في الدنيا فبقوا معاه يوم القيامه حتى على الصراط نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم الله اكبر تعدي مع حبيب الله على الصراط ده ايه الامان ده وفي ناس تانية بتتمسخ على الصراط ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم بعد كده يعملوا ايه فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون انتهت يقف في جهنم وفي ناس اللي خدعوا ربنا اللي كانت بتضحك على ربنا اللي كان بيسمي الربا فوائد بنوك اللي كانت بتسمي التبرج والاختلاط والحب حريه شخصيه ده ياخد النور بتاعه على الصراط يدخل فرحان النور يتطفى يقع في جهنم والعياذ بالله يا ترى يا بنات يا ترى يا بنات يا ترى يا بنات ثانوي يا ترى المتبرجه هتعمل ايه على الصراط يا ترى اللي كرب هيعمل ايه على الصراط يا ترى اللي عاشق قصه حب ست سنين هتعمل ايه على الصراط يا ترى يا جماعه كلنا هنعمل ايه على الصراط عايزكم تفكروا يا شباب عايزكم تفكروا من الوقت هم درجات عند الله انت هتبقى انهي نوع انت هتبقى انهي نوع هتعدي مع النبي ولا هتقع ولا لسان لها بياخدك ولا خطاطيف ولا كلاليب اخرتها ايه ولا هتعدي زي الطلقه ولا زي البرق يا جماعه هنعمل ايه هنعمل ايه في الامتحان الرهيب ده هنعمل ايه كل حاجه عملتيها في صراط الدنيا هتتعمل فيكي في صراط الاخره كل حاجه عملتها على صراط الدنيا هتحصل لك على صراط الاخره الا ان يتوب الله هم درجات عند الله درجات عند الموت حتى عند الموت يا جماعه درجات عند خروج الروح ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنازعات غرقا ربنا بيقسم ربنا بيقسم ليه هو الواحد بيقسم ليه لما يكون في حد بيسمع مش مصدق هو احنا مش مصدقين ولا ايه مش مصدقين ان في جنه مش مصدقين ان في نار مصدقين باماره ايه باماره صلاه الفجر اللي بتروح مننا ولا باماره صلاه الجمعه اللي الشباب بينزل بسجاده الصلاه على كتفه يقف والامام بيخطب يتكلموا مع بعض ولما الامام يخلص خطبه يدخل يصلي جوه باماره ايه باماره ايه مصدقين عايز تقنعني انك مصدق ولسه ماسك سيجاره في ايديك وفاطر عليها مصدق زي عايزه تقنعني انك مصدقه وما انتش مجتهده في الدين والدعوه وطلب العلم المصدق ده ما بينامش المصدق ده ما بيبطلش جهد لربنا ولا عباده لربنا ولا طاعه لربنا سبحانه وتعالى والنازعات غرق الملائكه اللي بتغرق في نزع الروح والناشطات نشط الملائكه اللي بتخرج روح المؤمنين بسهوله بقى مش روح الفاجرين بتاعه الايه الاولانيه يعني ايه يعني في نوعين في الملائكه انت لا شفتهم ولا تعرفهم بس في يوم من الايام واحد من الاثنين هينزل لك يقبض روحك في نوعين من الملائكه انت لا شفتهم ولا تعرفيهم بس في يوم من الايام نوع من الاثنين هيتسلم اسمك وعمرك بالثانيه ومكانك وهينزل عشان يطلع بالمهمه بتاعته في نوعين من الملائكه انتوا لا شفتوهم ولا تعرفوهم بس في يوم من الايام هنلاقيهم قدامنا هنلاقي نوع من الاثنين الاثنين قدامنا عشان ياخدوا ارواحنا الى الله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا الملائكه اللي بتغرق في نزع روح الفاجر لما روحه بتتفرج في جسمه من الرعب بتتنزع من كل حته روحه ماسكه في جسمه مش عايزه تطلع بتحب الدنيا فده السبب في عذاب الموت اصلا اكتر ناس بيشوفوا الموت يا جماعه الاطباء منظر المحتضر منظر المحتضر منظر رهيب رهيب وهو نايم وقعد يقول اه بطني اه صدري اه نفسي تبدا تتكلم معاه هو اصلا مش داري هو مش بيقول اه هو مش داري شويه ويروح في غيبوبه انت ما انتش عارف الالم زاد ولا قل شويه ويبدا يبدا ياخد نفسه بطيء قوي قوي الروح بتطلع ويموت الاحتضار يا جماعه الم الاحتضار الم الموت ده انا لو بنزع لك درس من غير بنج هيبقى ايه امال نزع روح ده انا لو بنزع لك ضفر من غير بنج امال نزع روح ده لو حد بينزع جلد واحد من غير بنج بيقولوا بيصنخوا امال نزع الروح امال نزع الروح من كل عرق وعصب والناشطات نشطه ده بقى الملائكه اللي في ثانيه بتخرج خرج روح المؤمن سيدنا ابراهيم عند الموت عليه الصلاه والسلام الملائكه اعطته ريحانه فشمها فخرجت فيها روحه يا سيدي الله اكبر يعني الم الموت عند الناس بالنسبه لسيدنا ابراهيم شمت ريحانه شوفوا ربنا بيحب العبد الصالح ازاي يا جماعه يا اخوانا انت واحد من الاثنين دول يا اما ده هو ما بين الدرجتين دول في درجات كتير جدا انت انهي درجه من الاثنين انت انهي درجه من الاثنين انت تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ولا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون انت مين في الاثنين انت مين في الاثنين يا جماعه عايزين نفوق هم درجات عند الله انت اللي بتحدد من الوقت درجتك انت اللي بتحددي درجتك يا ترى درجاتنا قد ايه يا ترى احنا مين في الاثنين ربنا بيقول لكم في اول سوره النازعات من اول لحظه في الاخره المعامله بتفرق على حسب الطاعه والمعصيه هم درجات عند الله افرشي قبرك من الوقت افرش قبرك من الوقت زي اللي سافر السعوديه يبعت لابوه اشتري حته ارض لا ارمي الاساس لا علي لا افرشها لا ادهنها لا اعمل جنينه قدامها قاعد يفرش من الوقت يروح يلاقيها قصر افرشي من الوقت صيامك كانك انت بنيت القصر قيامك كانك انت فرشتيه افخم موبيليا من الجنه افخم عفش ذكرك لله كانك انت حطيت الانتيكات والستاير والنجف خوفك من الله وحبك وشغلك في الدعوه كان خلاص بقى البلكونه بقى والمناظر الطبيعيه وهو تروح تلاقيها قصر يسع... الواحد لما بيقعد مع الاخوه اللي بيغسلوا اموات بيسمع قصص رهيبه عن حسن الخاتمه عن النور اللي بيشوفوه واحد يقول لي انا بدخل بف... بكشف الغطا عن وش الميت الاوضه نورت واحد بيقول نزل مع الميت القبر بيكشف عن وشه بعد ما نزل القبر لقى القبر كله نور كان مصباح وتنور واحد تاني يقول انا كنت داخل اوضه تحت السلم ضلمه وشه منورها سب... مش محتاجين اصلا لما تنور سبحان الله العظيم يا شباب افرشوا اموركم من الوقت يا شباب هم درجات عند الله هم درجات حتى في الجنه دخول الجنه اي رئيس دوله لما بيسافر من دوله لدوله بينزل في طياره وهو نازل الى الارض مفروشه سجاجيد وصفين إيه إيه كبار الزوار مستنيينه والوزراء وبنتين بتقن مش عارف ايه وفرقه ايه قاعده تعزف السلام الايه وينزل باشا يعني رئيس دوله بقى بيبقى معاه 100 واحد ولا 150 واحد فوق معاه هل كل واحد منهم ما بينزل بيعملوا نفس الاستقبال لا تحيات عابره بقى اهو في ناس على باب الجنه بتستقبل استقبال الملوك استقبال الملوك العظماء وناس يعني ماشي جميل استقبال جميل ولكن مش زي الملوك ابدا يا جماعه احنا عايزين او مش مش زي الملوك اللي اعلى منهم يا جماعه يا جماعه احنا عايزين عايزين نبقى اعلى استقبال في الجنه استقبال الجنه نفسه درجات السوق للجنه ربنا بيقولوا اذا الجنه ازلفت الجنه بتقرب من الناس وفي ناس ثانيه وثيقه الذين اتقوا في ناس بتروح لها وفي ناس الجنه هي اللي بتجيلها يا اخوانا الجنة عاملة من جوه الجنة كل حاجة فيها من جوه درجات حورها وجمالهم درجات قصورها درجات أنهارها درجات أطباقها وطعامها وشرابها وأشجارها النظر لوجه كله درجات يا جماعة كل حاجة في الجنة درجات عشان كده الجنة عاملة زي طيارات كل طيارة هتروح بلد مثلا من بلاد الدنيا جمالها غير التاني ممكن بلد أعلى ممكن بلد أقل وأنت حسب تذكرتك هتركب في الطيارة اللي رايحة حسب قيمة تذكرتك حسب قيمة عملك يا إما تركب طيارة الفردوس الأعلى يا إما تركب طيارة اقل يا اما تركب طيب حسب بقى الفرداء حسب القيمه بتاعتك هم درجات عند الله يا جماعه يا اخوانا ده احنا عشان نهرب الشباب اسكندريه الشباب اسكندريه لما بيقارن ما بين المنظره وما بين العجمي بيشتغلوا قد ايه عشان يطلعوا شباب القاهره لما بيقارن ما بين ارض الجولف ودار السلام بيشتغل قد ايه عشان يطلع شباب المنصوره لما بيقارنوا ما بين المشايه وما بين اي منطقه فقيره بيعملوا قد ايه عشان يطلعوا احنا لما شفنا المقارنه ما بين طبقات الدنيا قتلنا نفسنا عشان الدنيا طب في الاخره المقارنه الرهيبه في الجنه طعام الجنة وطعام طعام النار ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع طعام الجنة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون شراب الدنيا ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه شراب الجنة سبحان الله العظيم يسقون من رحيق مختوم مساكن الدنيا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة حبس انفرادي مساكن الجنة شوفوا بقى قصور الجنة يا جماعة وأوصافها اللي ما تتحصيش لبس الدنيا لبس النار لبس النار قطعت لهم ثياب من نار لبس الجنة لباسهم فيها حرير يا جماعة يا جماعة احنا عايزين نفوق هم درجات عند الله هم درجات كل حاجة في الاخرة درجات انت عايز انهي درجة انت عايز انهي درجة انت عايز تتعامل انهي معاملة حب ربنا درجات التضحية درجات الفدائية درجات الحماس لنصرة الدين درجات السخونية في الدين والالتزام والبطولة درجات اليهود ربنا قال لهم اذبحوا بقرة مردوش سيدنا ابراهيم ربنا قال له اذبح ابنك حط السكينة على رقبته درجات يا جماعة درجات النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد والقعده بتاعت النبي مليانه ناس جه ثلاثه واحد بص كده القعده دي زحمه والدنيا حر وهقرف نفسي استغفر الله العظيم يعني يعني استغفر الله العظيم انا هتعب نفسي ليه لا انا همشي عشان ايه عشان الحر طبعا والعرق والنبي عليه الصلاه والسلام حبيب قلوبنا موجوده باجله في اي وقت ومشي التاني قال انا عايز اقعد اقعد في اي مكان وخلاص اقعد في الاخر اقعد في الاول مش فارقه المهم ان انا وسط صحبه الايمان التالت لا انا عايز ابقى في الصف الاول انا عايز ابقى اقرب واحد للنبي عليه الصلاه والسلام قعد يدور لغايه لقى مكان قريب من النبي عليه الصلاه والسلام وقعد فيه النبي ما عدهاش قال لهم الا ادلكم على خبر الثلاثه اما الاول فاعرض فاعرض الله عنه ما رضاش يسمع عايز دين تكاواي عايز دين على مزاجه عايز دين محدش يقول له في سيب اللي انت بتعصي بيه وسيب الحاجات اللي بتعطلك عن ربنا عايز دين على هواه فاعرض الله عنه واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه ده ده خدوا بالكم يا جماعه الثلاثه دول كل واحد مننا واحد من الثلاثه دول الثاني اللي هو عايز يبقى موجود في الدين بس مش مهم بقى سابق مش سابق مجتهد عادي المهم اني موجود الثالث اللي انا عايز ابقى من الصف الاول انا عايز ابقى من الصف الاول في الدين محدش يعطلني عن الصف الاول ابدا يا شباب يا شباب من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا ربنا ما بيعاملش اللي بيقدم شبر زي اللي بيقدم صراع ربنا ما بيعاملش اللي قدم خطوه واحده زي اللي قدم لربنا اكتر زي اللي اتاني يمشي زي اللي جه لربنا وما فيش حاجه عطلته عن ربنا ربنا ما بيعاملش ده زي ده ابدا اوعى اوعى يبقى جواك لسه ذره طاقه ما تديهاش لربنا اوعى يبقى عندك لسه ثانيه في عمرك وما تدوش لربنا اوعى يبقى لسه عندك مليم في مالك وما تدوش لربنا اوعوا يا جماعه ادوا ربنا كل حاجه عايزين نبقى مليارديرات من مليارديرات الاخره لما تيجي في الجنه تمشي كده واحد يقول شايف فلان يا عم ده مالتي مليونير يا عم ده عنده قصر في كل حته في الجنه وفي كل نوع من انواع الجنه وفي كل درجه من درجات الجنه نبقى مليارديرات يا شباب ما نضيعش وقت يا شباب يا شباب ده انا لو قاعد معاكم دلوقتي في محاضره بنتكلم عن الدنيا ودرجات الدنيا هتخرجوا هنقتل نفسنا عشان نشتغل ونجيب فلوس ونبقى اعلى درجه يبقى على فين يا شباب على الدين على الدين نجيب اعلى اعلى حسنات ما نضيعش لحظه يا شباب ده الرسول عليه السلام صح عنه انه قال ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى فيها مش بيندموا على المعصية بيندموا على الغفلة بيندموا على الساعة اللي عدت من غير طاعة وحديث تاني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس ما, ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة يعني في ندم في الجنة وندم في يوم القيامة آه على الطاعة لما تشوف الدرجات الأعلى يا جماعة عايزين نبقى مليارديرات عايزين نطلع على وش الدنيا بقى عايزين نفوز بقى عايزين نطلع بقى عايزين نبقى أعلى درجة هم درجات عند الله درجات على الميزان افتكر دايما النهائي ومصر بتلعب في النهائي والبلنتيات عشان تعرف الميزان ذره منه يبقى شكلها ايه هم درجات على الصراط يا ترى هنبقى اي درجه هم درجات ساعه الموت يا ترى نزعات غارقه ولا رشيطات نشطه هم درجات في الجنه استقبال الملوك العظماء ولا اللي بعد كده هم درجات ما بين الجنه والنار هم درجات عند الله كلها درجات افرشي قبرك من الان اجعلي من قبر الجنه اجعلي من قبر القصر افرشوا قبوركم من الوقت كل عمل صالح بتعملوه انتوا بتفرشوا قبوركم تروحوا تلاقوها جنه روضه عظيمه اوعوا تتخدعوا بالستاير اللي على جنب الطريق ستاره ملونه بامبي والشيطان كاتب عليها الحب الجميل وهي وراها الزنا والعياذ بالله وستاره فوشيا جميله كده كاروهات وكاتب عليها حريه الراي والفكر وهي وراها الكفر والعلمانيه والعياذ بالله وستاره كاتب عليها الفوايد والارباح ارباح وهي الربا واللعنه والكفر والحرب من الله ورسوله والعياذ بالله اوعوا يا جماعه تبصوا للستاير على جنبي الطريق اجتهدي اوعى تبص ما عدتوش تبصوا بقى خلاص يا شباب انطلقوا احنا بقى لنا وجهه احنا دلوقتي عايزين نطلع من الاوائل احنا دلوقتي عايزين نطلع من اوائل الدفعه اوائل العالم اوائل الجنه باذن الله يلا يا شباب يلا يا رجاله يلا يا جماعه مش عايزين نضيع وقت ابدا ابدا احد الشباب كان رؤى لاحد الاخوه الدعاء رؤيه بيقول له انا شفت ان انا يوم القيامه وكاننا طاير على جناح حاجه مش عارف هي ايه طياره جناح طائره ما اعرفش هو ايه وكاني بقول لهم انا رايح فين قالوا له انت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام فبيقول للاخ الداعيه ده بيقول له كاني مطار زي ما قلت لكم كده طيارات رايحه ايه لمقامات الجنه المختلفه بيقول له كانه كانه مطار ف سبحان الله العظيم بيقول له بيقول للداعيه يعني اللي بيحكي له الرؤيا بيقول له كنت انت رئيس هذا المطار فالداعيه يعني ايه ربنا يبارك فيه احد الاخوه اللي ربنا يبارك فيهم وينفع بهم يا رب يعني القضيه يا جماعه ايه القضيه ان الجنه درجات الجنه مطار مطار يا جماعه يوم القيامه ده مطار هتطير على انهي درجه من درجات الجنه والعياذ بالله ولا على انهي درجه هم درجات عند الله عايزين يا شباب نجتهد ونجيب اخرنا في طاعه ربنا ونوصل الليل بالنهار في طاعه ربنا يا رب قلوبنا تتملى طموح للدين وامل في الدين وامل للدين وعشم في المقامات العليا في الجنه اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا رب يا رب يا شباب يا شباب ده الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي مقامات الجنه زي الفرق ما بين مقام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وعوام الناس تضيعوا النعيم ده ليه ادعوا معايا اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم ازل عنا سكرات الموت اللهم يا رب اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم طهر قلوبنا يا رب اعظم تطهير اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك واملأ قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقة فيك وتوكلا عليك وإنابة وإخباتا لك واملأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك السابقين وارزقنا صحبة النبي في أعلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
Thank you.